وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم حين نراها تتحقق وما زالت تتحقق نزداد إيمانا ويقينا ونقول الله أكبر صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد لدينا أن السنة وحي من عند الله وأن الصحابة وعلماء الحديث قد نقلوها على الوجه الكامل من غير تحريف أو تضييع ونأخذ العبرة ونحذر ونسترشد بما نتعلم ونتفقه من خلال هذه النبوءات النبوية المباركة في هذا اللقاء نعيش مع نبوءتين تتعلقان بالكذابين والدجالين والكذابون والدجالون نوعان كذاب دجال يدعي أنه نبي بعث إليه بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبوة وهناك كذابون دجالون لا يزعمون النبوة ولا يدعون الرسالة بل يدخلون على الدين ما ليس فيه بل يكذبون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الإسلام وعلى الناس وعلى الشخصيات الإسلامية وينسبون إليها زورا وبهتانا ما لم تقلها أبدا فتعالوا لنتعرف على هاتين النبوءتين لنحذر يعني ممكن واحد يقول لي انت هتكلمنا عن النبيين هو في حد بيدعي النبوة اه ده احنا عندنا نبوءة بتقول ان في 30 واحد هيطلعوا يقولوا كل واحد منهم ان هو نبي ومش كده وبس منهم أربعة نسوة نسمع النبوءة في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عند البخاري ومسلم والحديث من رواية أبي هريرة ولما أقول الحديث من رواية أبي هريرة معنى الكلام إيه؟ بنرد على الجماعة اللي بيقولوا إن أبا هريرة كان كذاب وبيفتري الحديث لو كان أبو هريرة كذابا أكان ما يرويه يتحقق إن كل رواية تتحقق من مرويات أبي هريرة تشهد بأنه صادق وأبو هريرة ندين الله بصدقه وجلالته في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أكثر الصحابة رواية للحديث ونحن نبرأ إلى الله من كل من طعن على في أبي هريرة بذم أو نقص ونسأل الله السلامة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج أو يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله لا تقوم الساعة حتى يخرج أو يبعث مش يبعث من قبل الله يعني ينبعثون في الناس يطلعوا في الناس فجأة كده حتى يخرج دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله في رواية أبي داود وغيره وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي رواية أخرى منهم أربع نسوة منهم أربع نسوة يبقى الثلاثين هيقولوا كل واحد إن هو نبي فهل فعلا في ناس طلعت ادعت النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في لقاء سابق تحدثنا عن رؤيا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه كأنه سور سوارين من ذهب لبس سورتين ذهب فاهتممت لذلك واغتممت لما شاف نفسه لابس ذهب اغتم لأن الرجال لا يلبسون الذهب فدي دلالة مخالفة فقال النبي عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلما اهتممت واغتممت قيل لي انفخهما فنفختهما فطارا يعني هيبقى الضرر بسيط ضرر خفيف يعني ما يتخافش منه هيخلص قالوا فما أولتهما يا رسول الله السوارين دول بيدلوا على إيه تعبيرهم إيه قال أولتهما بكذابين يخرجان من بعدي أما أحدهما فمسيلمة وأما الآخر فالأسود وبالفعل خرج طائفة من الناس ادعوا النبوة وخدوا بالكم مش أي حد يدعي النبوة هيدخل في التلاتين لأن ممكن واحد يعمل حصر يقول لك إحنا عندنا أكتر من تلاتين ادعوا النبوة يبقى الحديث ده كذب نقول له لا يا حبيبي مش كده يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون يزعمون أنهم رسول الله ممن تكون لهم شوكة وقوة يعني التلاتين دول هيبقى وراهم ملايين بيصدقوهم إنما اللي يطلع يقول أنا رسول الله ويدعي النبوة والجرايد تكتب عنه والناس تقول عنه ومفيش حد بيصدقه ولا عيلته كده وشوية الناس المجانين اللي معاه يصدقوه ده مش داخل في العدد يبقى العدد التلاتين المقصود بيه اللي بيكون فريق كبير يبقى ورا منه ألوف أو ملايين ده هو المقصود فهل طلع فعلا عدد؟ آه النبوة دي تحققت وما زالت تتحقق ليكتمل العدد فتعالوا نشوف تحققت إزاي ثلاثون قريبا من ثلاثين منهم أربع نسوة كلهم يزعم أنه رسول الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مين؟ مسيلمة الكذاب وإحنا عرفنا قصته المرة اللي فاتت ادعى النبوة وقتل في عهد أبي بكر الصديق وكان قد قد اتبعه كثيرون ألوف اليمامة بنو حنيفة اتبعوه الله وبعدين اتبعوه ليه؟ ما كانش عندهم عقول ما كانش عندهم عقول لا كان عندهم أهواء والأهواء إذا سيطرت على الناس عقولهم بتغيب شهوة الواحد لو سيطرت عليه عقله بيروح فين في رجليه خلاص زي لا يزني الزاني وهو يزني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لأن المفترض الإيمان بيعصمني من الزنا فلو واحد وقع في الزنا فين إيمانه اللي المفترض يعصمه اه ايمانه راح منه في اللحظه دي زي عبد الله بن عباس ما قال الايمان زي القميص الانسان بيلبسه طول ما انت لابس قميص الايمان يحميك من الزنا والسرقه وشرب الخمر فاذا زنى العبد فقد خلع قميص الإيمان وإذا سرق فقد خلع قميص الإيمان وإذا شرب الخمر فقد خلع قميص الإيمان فلما تلاقي واحد بيعمل حاجة مستنكرة أو تقول ده ما عندوش عقل ده ولا إيه أه ما عندوش عقل عقله راح فين بقى تحت رجليه لأن هواه وشهوته اللي سيطرت عليه فبنو حنيفة قبيلة مسيلمة اتبعوه بالألوف ليه؟ قالوا كذاب ربيعة قبيلة ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ده هيبقى عزوة للبلد بتاعتنا عامل زي الانتخابات مثلا اما يبقى في خمسه سته مترشحين فينزل واحد ببرنامج حلو وكويس من اي حزب يعني من اي جهه مش بتكلم عن جهه معينه فيقوم الناس يتعصبوا لمين؟ لابن مركزهم لابن بلدهم مثلا الدايره عده مراكز لا ده ابن مركزنا وابن بلدنا يا ابني ده هو ما يصلحش او هو يعني مؤهلاته اقل والتاني احسن لا ازاي تعصب فين عقولهم؟ هو هواهم يميل مع ابن بلدهم لا انا عايزك تميل مع الحق فمسلمه ضحك عليهم وحط عنهم الصلاه وحط عنهم الزكاه او واحد جاي يقول لنا ما فيش صلاه ولا زكاه وفي شرب خمر والزنا مباح هنقول له ايه نقول له ده انت رسول الله تعالى انت فين من زمان هم هيقولوا كده اصحاب العقول والشهوات فما تتعجبش لما واحد يقول انه رسول الله والناس بتتبعه عقولهم بقت في رجلهم لان هم اصحاب شهوات واهواء مسيلمه عشان نلحق بقى مسيلمه ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما سبق أن قلنا وقتل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طيب من الأسود العنسي الأسود العنسي ظهر في قبيلته ثم قتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ظهر طليحة بن خويلد الأسدي ده من قبيلة بني أسد وقد تاب طليحة ادعى النبوة شوية كده والقبيلة بتاعته مشيت وراه فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليؤدبوه ويعيدوه من الإسلام تاب وعاد إلى الإسلام وأيضا ادعت النبوة امرأة من الأربعة اسمها سجاح التميمية من بني تميم ادعت النبوة وكونت فرقة وعملت شغل في قبيلتها ثم قيل إنها تابت بعد ذلك وحسنت توبتها أدى أربعة منهم امرأة ظهر في خلافة عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير كان خليفة على مكة ظهر في عهد المختار بن أبي عبيد الثقفي التف حواليه الناس بحكم حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده ادعى النبوة دخل عليه مرة واحد من التابعين فقال له انت جيت والله ده جبريل كان قاعد معايا على الكرسي اللي انت هتقعد عليه لسه قايم من شويه اه والله القصه كده صحيحه قال له الكرسي انت قعدت عليه ده جبريل كان قاعد لسه معايا بيدردش معايا من شويه فالمختار بن ابي عبيد الثقفي الاول ادعى الانتصار للحسين وال البيت ثم بعد ذلك ادعى النبوه وقتل في اواخر الستينيات قبل سنه 60 في اواخر الخمسينيات قبل اواخر الستينيات قبل سنه 70 هجريه والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث عند الامام مسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا ودي نبوءة ثالثة اهي معانا إن في ثقيف قبيلة ثقيف ما هو اسمه المختار بن أبي عبيد الثقفي إن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فظهر اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وأما المبير يعني المهلك بيقتل الناس ظلما وعدوانا وهو الحجاج بن أبي يوسف الذي لا تخفى قصته على أحد وهو من قتل عبد الله بن الزبير السيدة أسماء قالت له والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أم عبد الله بن الزبير اللي قتله الحجاج قالت له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف يخرج في ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فالمختار وقد عرفناه وأما المبير فما أظنه ولا إخاله إلا أنت يا حجاج وفعلا كان مبير ثقيف أيضا ظهر بعد ذلك الحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان في, في الدولة الأموية ال- الحارث الكذاب وقتل قتلوه وكانت له شوكة وقوة وأتباع وفي خلافة بني العباس ظهر جماعة بس في زي ما قلنا في جماعة كده كانوا ادعوا النبوة أصحابه بس اللي يصدقوا معاه الشلة بتاعته يعني مرة واحد ادعى النبوة من الكذابين في زمن واحد من الخلفاء العباسيين فحبسه فلما حبسه طلعه بعد شوية قال له ها ايه الوحي اللي نزل عليك وانت في السجن قال له هل تدخل الملائكة السجن فبيهزر معاه فعلم أنه كان يعني به خبل وأنه آه، تاب وحسنت توبته ثم أخرجه وأطلقه طب تصدقوا إن في بعض الناس ادعى النبوة وسمى نفسه لا لا يعني كان اسمه مثلا سين من الناس راح مسمي نفسه لا قالوا له سميت نفسك لا ليه؟ قال عشان ابقى نبي، ازاي؟ قال ما هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي قبلي بيقول انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، عايز يقول ولا هيجي واحد اسمه لا يبقى نبي بعد مني، شوف الهجس والله، وفي واحده ادعت النبوه مره في ال- في بعض الدول العربيه اظنها اليمن ربما آه، ما لم اكن واهما والجرائد كتبت عنها فبيقولوا لها ازاي ده النبوة ختمت قالت اه ما هو قال انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ما قالش ولا نبية بعدي فانا النبي بعد منه الناس دي بتألف وبتضحك على عقول الناس طب ظهر تاني في واحد في ايران وطبعا دي لازم تقف وفي باكستان ودول كان لهم اتباع بالملايين وما زالوا موجودين بالملايين وما زالوا موجودين عشان تعرف ان عقول الناس دي تحت رجليهم ماشيين مع الهوى يخ... يقولوا لهم ما فيش صلاة تصلوا صلاتين اتنين و... ويقولوا لهم الزنا مباح ويقولوا لهم مش عارف ما فيش زكاة ويقولوا لهم ما فيش حج و... حاجات عجيبة كده الفرقة اللي اسمها القديانية الفرقة اللي اسمها القديانية والبهائية والبابية القديانية مرزا غلام أحمد القدياني وهي مل... م- بتتسمى الآن باسم الأحمدية بدأت تظهر في مصر اليومين دول بدأوا بعد مرحلة البهائية بدأوا يطلعوا القديانية اللي هي لها قناة اسمها الأحمدية والحمد لله النيل سات لغاها ال- دول أتباعهم بالملايين ويتبعون مرزا غلام أحمد القدياني الذي جاء فأنكر الجهاد في سبيل الله و- وساعد الإنجليز على هدم الشريعة الإسلامية في بلاد الهند والباكستان حاجات عجيبة أيضا ظهر في إيران زعيم الطائفة البابية وما زالوا موجودين إلى الآن الطائفة البابية غ- الزعيم بتاعهم اسمه علي محمد الشيرازي وظهر تلميذ علي محمد الشيرازي الإيراني ده واحد اسمه حسين علي عارفين حسين علي ادعى النبوة ولقب نفسه بإيه؟ بهاء الله أو مظهر الله الحقيقي اللي أتباعه بيسمون الطائفة البهائية وحسين علي البهائي تلميذ ال- البابي ده آه، و- وال- والتلميذ النجيب كون البهائية التي سمعنا عنها والحمد لله دافع علماؤنا عن دين الإسلام دفاعا عظيما يبقى احذر من دعاة النبوة احذر من الدجالين الكذابين وما تقولش أنا في مأمن ساعة ما تظهر الفتنة احتمال شهوتك تسيطر عليك وتضيع بيها والعياذ بالله. والناس دي بتشتري الناس وتضحك عليها بإيه بالبهائيين والله جاني طالب في الجامعة في الجامعة في اسكندرية جاني طالب بيقول لي معانا زميلة بهائية وبتعرض عليا مرافقتها وبتعرض عليا أشياء في الشهوات عجيبة مقابل إن أنا أدخل البهائية هم شغالين بكده بهائية قديانية بابية كل ده شغالين بالشهوات والشباب الآن مكبوت لا لاقيين فلوس ولا لاقيين يتجوزوا ولا لاقيين حاجة يا أثرياء المسلمين يا علماء المسلمين حصنوا الشباب وساعدوهم حتى تحموهم من هذه الفتن يبقى نقول الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم آه ظهر من الثلاثين ذكرنا قرابة العشرة وما زالت البقية تأتي اللهم احفظنا واحفظ أولادنا يا رب العالمين وأحينا على دين الإسلام وملته وأمتنا عليها يا كريم انتهت حلقتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبوءات الرسول مبشرات مبشرات